الملائك حولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي أهلا بأهلي وناسي وأسرتي وحبايبي ربنا يجمعنا وإياكم على الخير يعني أسأل الله عز وجل أنه كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله آه، مرحبا بكم في رحلة إلى الدار الآخرة وقبل ما نبدأ في الدرس نحب ان احنا ندعي المرضى المسلمين بندعو الوالدي والاخت هدى المصري شيخ شيخنا الجليل وحبيبنا الشيخ ابو اسحاق الحويني الاستاذ ياسر الهواري الحاجه خيرات الحاجه سعاد عفر الدكتور سامر يوسف مهندس ايهاب يوسف آه، الاستاذ ايهاب الطهري وامير الطهري الحاج محمد عبد العاطي الطفله براءه دل الاخت داليا رفاعي السيد كمال العجمي آه، ابو سريع الصاوي محاسن الصاوي الطفل مروان شادي سمير وباسل شادي سمير الحاج عبد العاطي شلبي آه، ام هاني محمود وابنتها نسرين والاخت مريم وام امجد من سوريا واسماء وأم- وأم إسلام وأسماء ومريم وميساء وآلاء يعيش وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل أم سليمان معلش أنا عارف ببصري وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم معلش أصل أخونا بتاع الكاميرا فبيبص لي فمش مش قادر أنسى يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين بندعو لوالدتي والحاجة سيدة متولي شاهين والأستاذ حسن محمد حسن آه، والحاج إبراهيم عليوة والاستاذ محمد صلاح عبد الواحد وحمدي صلاح عبد الواحد وتامر علي والحاجه هاني والمهندس محمد سيد درويش والحاجه فتحيه احمد ضعوف والاستاذ ابراهيم سمير صبحي والاخت نعمه احمد عبد المجيد والاخت عائشه آه، غنوش والشيخ عاطف والدكتور جابر حسن حناوي وجميع موتى المسلمين اسال الله عز وجل ان يرحمهم رحمه واسعه اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفره من حفر النيران اسقهم من حوض النبي محمد شربه هنيئه مريئه لا يظمؤون بعدها ابدا واتمم لنا ولهم اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله أه، بشكر اخواني وحبايبي اللي تجاوبوا معانا في حمله النجاه من عذاب القبر وان شاء الله اتفقنا ان ما فيش ليله تعدى علينا كمسلمين ومسلمات الا وكلنا بنقرا سوره الملك اللي هي سوره تبارك الذي بيده الملك لانه ثبت في الاحاديث الصحيحه انها المانعه من عذاب القبر وثبت انها من اسباب دخول الجنه بفضل الله لكن هنتعايش بقى الاسبوع ده ان شاء الله مع الحمله اللي احنا آه، يعني آه، عملناها قبل كده حمله مقاطعه التبرج ومن النهارده ان شاء الله عايزين اي مسلمه ان شاء الله ان شاء الله جوا- جواها خير كبير وانا واثق ان ما فيش مسلمه ما فيش في قلبها خير ان شاء الله نتواصل مع حمله مقاطعه التبرج وتبيع وتجدد البيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعت لنا وتقول لنا انا لبست حجاب عشان نفرح بيكي ونقول الاسماء وانا هذكر بعض اسماء النهارده وعلى وعد ان شاء الله عندي اسماء كتيره والله حوالي اكثر من 2000 اسم لسه ما ذكرتهمش بس عشان ما نعطلش وقت الحلقه فان شاء الله ايه نتناولهم تباعا آه الاخت ام عبد الله العتيبي آه بتقول السلام عليكم نحن معك يا شيخ محمود المصري ونشد بعضدك آه بخير نحن نساء السعوديه نحيي فيك هذه الغيره على الحجاب الشرعي ادعو لاخواتي ادعو لاخواتي بالوظيفه الى اخر هذه هذه ال- ال- الرساله الجميله آه الاخت ياسمين آه، بتقول لبست حجاب هي واختها ماجده والاخت تهاني من الاردن وسندس الجنه وام حازم وسماح وسحر احمد وام شيماء من المنصوره وام يحيى ودعاء وام علي وام محمد وايه احمد عبد المحسن وام هلال وعزه محمد السيد العسوي والاخت زهره والاخت سعديه والاخت وفاء من اسوان الاخت ميرفت الاخت وهيبه وعائشه وفاطمه وابتسام من المغرب والاخت ايه سعيد والاخت هبه محمود وفاتن وام فهد وايمان أح... وايمان ام احمد وهدى عبد المجيد ومنار سعد عاشور من التبين وام محمود ونديم من اليمن وامينه ربنا يا رب يبارك فيكم ويرزقكم يا رب الفردوس الاعلى ويجمعنا واياكم على الخير دائما يعني زي ما بنقول عايزين نجدد البيعه الاسبوع ده ان شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نلبس الحجاب مره ثانيه هنكمل الدار الاخره وكل الدروس من كتاب رحله الى الدار الاخره تعالوا نكمل اخر حلقه النهارده ان شاء الله من حلقات المهدي عليه السلام تعالوا نشوف النهارده واجب الامه واحنا عايزين نتفاعل مع هذه الحمله برضو واجب الامه تجاه المهدي طبعا جالي رسائل جميله جدا وربنا يبارك فيك لولا الوقت بس كنا قلنا الرسائل كلها لكن محتاجين فعلا ان احنا نستشعر واجب الامه نحو المهدي عليه السلام طيب تعالوا نشوف يا جماعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح قال المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة الله حاجة جميلة قوي حاجة جميلة قوي إن المولى عز وجل يصلح إنسان في ليلة واحدة طب يعني إيه يصلحه الله في ليلة تعالوا نشوف آراء العلماء, العلماء قالوا إيه في هذه المسألة قالوا رأيين الحقيقة في عجالة سريعة الأولى لأن النهاردة الحلقة طويلة فيعني إيه والوقت قصير فنحاول إن إحنا إن شاء الله ننجز مع بعض ونسرع الريتم شوية سامحونا عشان بس نقدر نستوعب وقت الحلقة يصلحه الله في ليلة يعني يهيئه للخلافة و- ويعده لها لأن الخلافة جاية جاية قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد أيضا بسند صحيح قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وبعد كده قال لك آه، بعدها تكون ملكا عضا وبعدين ملكا جبرين وبعدين في الآخر قال إيه في آخر الحديث قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة اللي هي في عهد آه، اللي هي قبل المهدي عليه السلام قبل ما يظهر لأن احنا اتفقنا يا جماعة الخير ان قبل ظهور المهدي عليه السلام لابد ان الارض حاجه من الاثنين اما ان هي تكون هيئت تماما تماما لاستقبال المهدي عليه السلام او ان تكون فعلا قامت خلافه فعليه ل- لشعوب المسلمين الشعوب الاسلاميه كلها في اقطار الارض بكاملها حتى تكون مستعده وتكون الامه كلها على قلب رجل واحد تكون مستعده لاستقبال المهدي عليه السلام والدليل على كده قلنا يا جماعه ان المهدي عليه السلام سيصلي خلفه عيسى عليه الصلاه والسلام في المسجد الأقصى وده دليل على أن الأمة هتكون عادت وقاتلت اليهود وقتلت اليهود أو قتلت أكبر عدد من اليهود ما عدا يهود طبعا أصبهان اللي هم هيتبعوا المسيح الدجال إن إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى هيكون الحلقة القادمة إن شاء الله هتكون أول حلقة في أكبر فتنة على وجه الأرض كلها وهي فتنة المسيح الدجال فتنة كبيرة جدا وخطيرة وهقول لك على حاجات يمكن عمرك يعني عمرك ما كنت تتخيلها ان المسيح الدجال ده فتنته فعلا اعظم فتنه النبي عليه السلام اخبر ان ما فيش فتنه من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه اكبر من فتنه المسيح الدجال يبقى اول حاجه في معنى قوله صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليله يعني يهيئه للخلافه لانه هيجي هتكون الامه خلاص مهيئه لاستقبال المهدي فياتي المهدي فيقود الامه كلها للجهاد في في سبيل الله ولتعبيد الكون كله لله سبحانه وتعالى المعنى الثاني ان المهدي عليه السلام يكون متلبس ببعض النقائص بعض الذنوب بعض النقائص فالمولى عز وجل يصلحه في ليله طبعا بعض الناس اعترضت على الحديث ده ولا وجه للاعتراض لان يا جماعه الخير المهدي ما هوش نبي ما هوش نبي النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم انما المهدي رجل من ال بيت رسول الله وال... وكل انسان على وجه الارض ليس معصوما الا الانبياء هم اللي معصومين فقط من الكبائر خد بالك فما فيش حد معصوم على وجه الأرض إلا الأنبياء والمرسلين فإذا فالمهدي إنسان من البشر لكنه من أرقى سلالة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس معصوما فمعنى يصلح الله في ليلة أن يكون هذا الرجل المهدي عليه السلام يكون متلبسا ببعض النقائص أو العيوب أو الذنوب فيطهره الله عز وجل ويصلحه في ليلة ويعده للخلافة وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة وزي ما قلت لحضرتك كلمة يصلح الله في ليلة لا حرج فيها لأن سيدنا عمر بن الخطاب لما كان عمر بن الخطاب بيقولوا لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب فأصلحه الله في ليلة وذهب وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح فاروق الأمة الله أكبر أصبح فاروق الأمة اللي النبي قال عنه بعد كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي لو كان ما حصلش بس لو كان هيبقى في نبي لو كان نبي بعد لكان عمر بن الخطاب وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر يبقى عمر بن الخطاب يتحول 360 درجة يصلحه الله في ليلة فلا عجب إن ربنا يصلح واحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة نيجي بقى لسؤال الحلقة وموضوع الحلقة الليلة دي ما هو واجب الأمة الإسلامية الجميلة الأجمل أمة وأعظم أمة وأفضل أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس واجب الأمة الإسلامية الجميلة اللي في في- الآن بتعيش صحوة مباركة واجب الأمة نحو المهدي عليه السلام حاجتين في عجالة سريعة كده الواجب الأولاني إن إحنا لازم نعرف إن خد بالك من حاجة عند ظهور المهدي عليه السلام هينقسم المسلمون جميعا إلى فسطتين إلى فريقين إلى فئتين إلى جماعتين جماعة فيها إيمان لا نفاق فيه وجماعة فيها نفاق لا إيمان فيه طب ندي مثال بسيط صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق لما اجتمع المشركون حول المدينة يريدون أن يستأصلوا شأفة الإسلام ويقتلوا رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم كان عددهم قد إيه؟ 10000 واحد عشرة آلاف واحد اجتمعوا حول المدينة عايزين يقتلوا النبي والصحابة ويبيدوا الإسلام وأهله إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل في الوقت ده انقسم المسلمون إلى فسطات إلى فسطاتين فسطاط إيمان وفسطاط نفاق المؤمنون قالوا في الوقت دوت ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بعدها قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أهل النفاق بقى كانوا حاجة تانية خالص قال جل وعلا خد بالك بقى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يبقى انقسموا إلى فسطتين إيمان لا نفاق فيه ونفاق لا إيمان فيه فأنت لازم تخ- تاخد بالك من المسألة ديت عند ظهور المهدي عليه السلام هتكون مع أنهي فرقة مع أنهي طائفة مع المؤمنين ولا مع المنافقين يبقى لازم تحدد من دلوقتي إن شاء الله أكون مع المؤمنين اللي هيؤمنوا بالمهدي وهيبيعوه وهينصروه ويقفوا وراه لحد ما يبلغ دعوة ربنا ولحد ما يطهر الأرض من المشركين بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده بقول لك أول واجب إن أنت تكون مع فسطاط المؤمنين الذين ينصرون المهدي عليه السلام الواجب الثاني ان انت من الان بقى من الان تفعل كل ما تستطيع لخدمة دين الله سبحانه وتعالى خد بالك اخويا وحبيبي وقفت على رواية عجيبة جدا رواية من اعجب الروايات اللي قريتها في حياتي حديث صحيح حديث رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الدين يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى يقاتل اخرهم الدجال الله اكبر طب ما احنا عارفين يا جماعة ان اللي هيقتل الدجال هو سيدنا عيسى عليه السلام فانا لما اشوف الدجال رايح اقاتل الدجال ليه اذا كان اللي هيقتله واللي هيقتله هو سيدنا عيسى قال لك علشان يقدم كل اللي يقدر يقدمه رغم انه عارف ان سيدنا عيسى هو اللي هيقتل الدجال بس هو عايز يقدم اللي يقدر يقدمه علشان يكون ادى الواجب اللي عليه شفت قد ايه حرص المسلم على انه يؤدي الواجب اللي عليه ولذلك لازم نبدا بانفسنا شوف ماذا يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا كونوا أنصار الله وفي قراءة حمزة كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله أكبر خد بالك فين النصرة فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة نصرة إيمانية يا أخوي وحبيبي جدد البيعة مع رسول الله دي نصرة لرسول الله ونصرة لدين الله ونصرة للمهدي عليه السلام حينما يظهر يبقى أنت كده كنت من أسباب تمهيد الأرض لاستقبال المهدي عليه السلام لما تبر أمك وأبوك أنت بتمهد الأرض لاستقبال المهدي لما تصلي وتعبد ربنا لما تتخلص من المظالم لما ترد الأمانات اللي عليك لما تبعد عن الظلم لما تبر الوالدين لما تكفل اليتامى لما تحسن للجيران لما تعمل كل الخير ده لما تصدق وتكون وفي وتكون أمين وتكون آه، عندك وفاء بالعهد و- كل ده بتمهيد الأرض لاستقبال المهدي عليه السلام عشان كده يا جماعة غلط جدا ان احنا نعطل الأخذ بالأسباب في انتظار قدوم المهدي خد بالك بعض الناس يقولوا طب ما احنا يعني اصل احنا نعمل ايه ما هي الدنيا كلها كانت يعني معكوكه بقالها سنين طويله وبعدين ال ال ال ال يعني الاجيال اللي قبل كده يعني عملت وعملت و... طب ما ننتظر لما المهدي يجي يصلح غلط لازم احنا ناخد بالاسباب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون خد بالك ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يبقى لازم أخد بالأسباب بس قلبي ويقيني كله بيقول أنه أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب يبقى آخد بالأسباب وأتوكل أملأ قلبي يقين وتوكل وثقة في الله سبحانه وتعالى لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا لازم يبقى قلوبنا مليانة توكل على الله لكن ناخد بالأسباب عندي يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان المهدي جاي وانه سيملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا لكن انا عايز امهد الارض لاستقبال المهدي اكون ثمره اكون آه، آه، يعني زي ما بتقولوا ب- طوبى في جدار هذا الدين العظيم ان انا لازم باي طريقه لازم اقدم اي خدمه لازم اكون لبنه في جدار هذا الدين العظيم اقدم اي حاجه ركعتين قيام ليل صدقة على فقير آه، أعل أحفظ واحد القرآن أعلم حد سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل أي خير أنفق على يتامى أكفل أسرة أعمل أي خير كل ده لبن في جدار الدين بيتكامل الكل ما شاء الله أنت بتقدم وأنا بقدم والكل بيقدم في الوقت ده بفضل الله هنخدم دين المولى عز وجل وهنقدر بفضل الله نخلي الأرض تتهيأ لاستقبال المهدي يا جماعة الخير كلنا كلنا بلا استثناء قلبنا بيحترق على اللي بيحصل لإخواننا وحبايبنا وروح قلبنا من أهل غزة وأهل فلسطين وأهل العراق وإخواننا وحبايبنا في كل مكان عايزين ننصرهم هننصرهم زي لازم نصرة إيمانية نصرة إيمانية قبل أي شيء أنا مش هقول لك النهاردة خد رشاش واجري على هناك لكن عايز أقول لك قوم وصلي ركعتين وادعي وقول يا رب انصر إخواننا يا رب فك الحصار عن إخواننا وحبايبنا من أهل غزة قلبنا بيتقطع فعلا عشانهم لكن كل اللي نقدر نملكه الآن نصرة إيمانية لأن لو ظهر المهدي عليه السلام يقينا خلاص اتفرجت الدنيا كلها على أهل غزة وفلسطين والعراق والدنيا كلها لأن مش هيبقى فيه ولا يهودي ليه سلطان على أي مسلم على وجه الأرض هنكون قتلنا اليهود وخدنا المسجد الأقصى ورجع لينا مرة تانية وأصبحت الأمة هي أقوى أمة وأفضل أمة بفضل الله سبحانه وتعالى مش بقول لك هي خطوة خطوة ما تستعجلش النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنكم قوم تستعجلون احنا مش مستعجلين واحدة واحدة بنربي ونحاول نفهم والبناء لن يكون من قمة الهرم البناء لابد أن يبدأ من قاعدة الهرم عمر ما كان الخروج على الحكام وال- والخبطات العشوائية وال- والضرب والتفجير عمر ما كان حل أبدا لأي أزمة من أزمات الأمة واقروا التاريخ يا جماعة كويس ال- الحل الحقيقي تربية جيل على النبعين الصافيين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تصعد الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى وتقوم وتبلغ هذه الدعوة المباركة وينصالح حال الكون ويتأهل لاستقبال المهدي اللي هيملى الأرض كلها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يبقى ناخد بالأسباب ونتوكل على الله حبيبك صلى الله عليه وسلم خد بالأسباب في الهجرة أعد الراحلة وحدد الميعاد ورسم الخطة وخد معاه دليل واختار الرفيق معاه في الطريق وخد كل دوت بإطار و- و- وحدد المع- المكان اللي هيستخبى فيه وبعد كده هيروح المدينة إمتى وكل ده في إطار من السر والكتمان أخذا بالأسباب ويوم ما دخل فتح مكة كان لابس البيضة الخوز الخوذة مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال والله ينصرك من الناس يعني سبحان الله يعني اذا كان ربنا والله يعصمك من الناس الله وعده بالنصر وقال والله يعصمك من الناس ورغم ذلك اخذ النبي بالاسباب ليه عشان يعلمنا احنا ان احنا ناخد بالاسباب وفي نفس الوقت وانكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير خد بالأسباب واملأ قلبك يقين وتوكل وثقة في الله عشان ربنا ينصر الأمة وترجع الأمة مرة تانية يعني تمهد الأرض لاستقبال المهدي يقول الشيخ الألباني وهقرأ لكم الجملة الجميلة ديت يقول الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة يقول لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل للإسلام وإقامة دولته على وجه الأرض انتظارا منهم لخروج المهدي ونزول عيسى عليهما السلام يأسا منهم خد بالك يعني يعني ما- يعني ما يجوز المسلمين ان هم ييأسوا من العمل لخدمه هذا الدين ونقول هنستنى المهدي وعيسى عليهما السلام لما لما ايه لما المهدي يظهر وسيدنا عيسى ينزل لا قال لك ما يجوز الكلام دوت اوعى حد ييأس من النصره ومن ان الامه ترجع مره ثانيه خير امه خد بالك قال يأسا منهم أو توهما أن ذلك غير ممكن قبلهما فإن هذا توهم باطل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يبقى كلام الشيخ الألباني معناه إيه؟ معناه اوعى أن الأمة تيأس أو تتوهم أن الأمة مش هترجع مرة تانية وترجع الخلافة مرة تانية قبل ظهور المهدي لا اعملوا واجتهدوا لأن إن شاء الله الخلافة ستظهر قبل ظهور المهدي أو على الأقل ستمهد الأرض لاستقبال المهدي ثم تقام الخلافة الإسلامية بفضل الله وأديك مثال بسيط جدا وجميل جدا وكلنا عارفينه بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية إيه اللي حصل يا جماعة هو حصلت بيعة العقبة الأولى صح كده بيعة العقبة الأولى اللي كانوا 12 واحد وبعدين آه، راحوا المدينة فراح معاهم مصعب ابن عمير وبدأ بقى ما شاء الله يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حد ما ما فيش بيت في المدينة إلا ودخل فيه الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى إيه اللي حصل؟ هل النبي بعت دعوة خدوا بالكم وركزوا معايا في الحتة دي بالله عليكم هل النبي بعت دعوة كتب دعوة كده لكل واحد في المدينة عشان يجوا يبايعوه بيعة العقبة الثانية هل النبي قال لهم امتى هتيجوا عشان نبتدي بقى نتفق ونحدد الخطة ما حصلش ايه اللي حصل يا جماعة الخير اللي حصل حبايبي ان ال- ان الانصار نفسهم من نفسهم قعدوا يفكروا قال له ايه قالوا قالوا في نفسهم حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف لحد امتى نسيب النبي يطرد في جبال مكة ويخاف المشركين عمالين عاملين له رعب هو والصحابة لحد امتى نتركه طب نعمل ايه يلا نروح له الله طب ما حدش كلفنا بحاجة مش مهم اشتغل لخدمة الدين حتى لو ما اتطلبش منك حتى لو ما اتطلبش منك واضح المعنى ما تنتظرش ظهور المهدي لحد اما تنصر المهدي وتنصر دين الله عز وجل انصر دين الله قبل ان يظهر المهدي عشان هي دي في حد ذاتها نصرة نصرة عظيمة جدا ان تنصروا الله ينصركم حتى لو حبينا نقرب المعنى ان تنصروا الله عز وجل بالإقبال على الله والإقبال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وملء الأرض بالخير والتمهيد للخلافة الإسلامية ينصركم الله عز وجل بظهور المهدي لإقامة العدل واستبداله بدل الظلم اللي, اللي فشى في الأرض كلها ده معنى من ضمن المعاني لو, لو طبقنا الآية على ظهور المهدي واخد بالك تنصر ربنا بالطاعة ينصرك الله عز وجل نصرا حقيقيا مؤزرا بفضل الله سبحانه وتعالى فالشاهد في الموضوع ان هم ما استنوش يا جماعه ما استنوش يطلب منهم وانا عايز اقول لكل مسلم ومسلمه بالله عليك انت مستني ايه انت مستني ان داعيه يطلع يقول لك قوم صلي انت مستني مستني حبيبنا الشيخ يعقوب ويقول لك ما بتصليش ليه واخد بالك لا ده انا عايزك انت تصلي حتى حتى لو الشيخ يعقوب ما قالكش قوم صلي قوم صلي ولما الشيخ يعقوب يقول لك برضه تصلي اكتر واكتر خدت بالك انا قصدي ايه مش لازم تستنى الامر يجي لك انت مستني ايه مستنيه ان انا اقول لك حمله مقاطعه التبرج عشان تقوم وتلبس حجابك وتقولي انا نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم انصر النبي من غير ما يطلب منك اجمل حاجه ان انت تعملي اللي عليك من غير ما يطلب منك بيبقى الاقبال جميل قوي قوي قوي وعشان النبي يوم القيامه لما يسقيك من حوضه صلى الله عليه وسلم شربه هنيئه مريئه لا تظمئين بعدها ابدا تحس قد ايه بمعنى اقبالك على نصره الله ونصره رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأنصار ما طلبش منهم بيعة العقبة الثانية يعني ما ما جالهمش دعوة رسمية عشان يجوا هم اللي جم من نفسهم قالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف طب نعمل إيه نجمع نفسنا كم واحد سبعين رجل وامرأتان المرأة لها دور عظيم جدا في خدمة هذا الدين العظيم قامت وراحت اتنين من النساء ومعاهم سبعين رجل وراحوا عشان يبايعوا النبي بيعة العقبة الثانية قد ربنا سبحانه وتعالى أول ما دخلوا على الرسول عليه السلام قالوا له إيه شوف خد بالك بالكلام عايزين نجتمع في مكان معين فاجتمعوا هيئوا الميعاد وظبطوا الدنيا خرج معه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إيه؟ قالوا له على ما نبايعك يا رسول الله اطلب اللي أنت عايزه ما جوش قالوا له إحنا مستعدين نعمل معاك كذا لكن كذا لا معلش يعني مش هننقي ما ينفعش حد ينقي فقالوا له على ما نبايعك يا رسول الله قال لهم إيه قال تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكسل هأمرك بصلاة الفجر الدنيا حلوة وجميلة وجو ربيع تنزل تصلي الدنيا بتشتي في عز البرد وال- وال- والرعد والبرق هتنزل تصلي إلا إذا كان في عذر طبعا عذر شديد جدا بحيث يعني يكون في مرض أو في مطر يعني فوق الوصف بحيث إن أنت ما تقدرش تنزل أو يكون في أي مشكلة تانية يعني إيه آه، في ح- عدو بيترصد بيك في أعذار معينة لعدم حضور صلاة الجماعة لكن أنا بتكلم على العموم على المجمل يبقى تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم قالوا وما الثمن قال ولكم الجنة الله رابح البيع ده مين اللي بيقول لك كده ده النبي النبي بيقول لك تمن كل ده الله ده النبي ما خلالهمش حاجة النبي خد منهم كل حاجة بس اداهم أغلى حاجة خد منهم ال- الطاعة في النشاط والكسل النفقة في العسر واليسر معاك كام معايا 2 جنيه تنفق جنيه وتخلي معاك جنيه في أكتر من كده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن نقول لا, لا نخشى في الله لومة لائم وأن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم وننصر سنة النبي وننصر وفي النهاية الثمن هو الجنة الجنة اللي النبي كان دايما يحرك بيها قلوب الصحابة بكل حاجة الجنة يجي في أول لقاء في يوم بدر الصحابة أول لقاء بينهم وبين المشركين ولسه مش مستوعبين الموضوع والنبي يقول لهم والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة لسه الموضوع مش مش جاهز في دماغهم فيقول لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض يوم عمير بن الحمام يقول بخن بخن جنة عرضها السماوات والأرض في يوم النبي يقول له ما حملك على قولك بخن بخن قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها قال فأنت من أهلها يخرج كم تمرايه كده ياكل تمرايه او اتنين ويخلي الباقي كده ويبص يقول لئن انا حييت حتى اكل تلك التمرات انها لحياه طويله يرمي التمر ويخش ويقاتل في سبيله فيقتل فيكون من اهل الجنه بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم شفت بيعه العقبه الثانيه دي شفت عظيمه ازاي وجميله ازاي انا وانت وانت وكلنا مطالبين بالبيعه ديت يا دي في اعناقنا طبعا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا في رقبتي ورقبتك ورقب ورقبنا جميعا ان احنا نبايع البيعه ديت وان احنا نعيش البيعه العظيمه دي شفت قد ايه؟ يبقى اذا لابد ان انت تجتهد لنصره هذا الدين ولتجهيز الارض واعداد الارض لاستقبال المهدي عليه السلام وما تقولش هستنى لما يظهر لا من دلوقتي اشتغل اشتغل وانصر دين الله سبحانه وتعالى حاول بقدر الامكان على قد ما تقدر في مكان عملك في مكان شغلك احنا مش عايزين نكون كلنا خطباء ودعاء و... و... ومؤلفين ومفكرين انا عايز كل واحد في مكانه يخدم دين الله سبحانه وتعالى سعيد جدا جدا لما اروح اشوف واحد راجل شغال في صنعته وعمال بيتقن بيتقن صنعته ما شاء الله واساله يقول لي انا باتقن صنعتي عشان اكون صوره جميله للمسلم اقول له جزاك الله خيرا انت بعملك ده احسن مني الف مليون مره لان انا بقدم دعوه قوليه وانت بتد- بتقدم دعوه عمليه لما اروح واشوف آه، واحد ظابط قاعد في مكانه وعمال بيخدم المسلمين وعمال بيرقف فيهم وما بيتكبرش عليهم ولا ولا بيستكبر ولا ولا وبيعمل خير كبير للمسلمين بقول له جزاك الله خير انت بتقدم خير للاسلام انت انت راجل على ثغر من ثغور الاسلام لما اشوف طبيب قاعد في العياده بتاعته او في المستشفى وبيخدم المرضى وبيتعامل معهم بكل رفق ولين ورحمه بقول له جزاك الله خير انت على ثغر من ثغور الاسلام عايزين كلنا الكل يتكامل في عمل الدين وعمل الدنيا علشان في النهايه نقول للكون ده كله هي دي امه نبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك خير امه اخرجت للناس هو ده المعنى اللي عايزين نوصل له يبقى النهارده اللي يقول ان احنا نترك العمل لحد ما تظهر لحد ما يظهر المهدي ويعتقد ان الخلافه لن تظهر الا بظهور المهدي غلط. الخلافه هتظهر قبل المهدي او على الاقل الارض كلها ستمهد لاقامه الخلافه في عهد المهدي. خدت بالك؟ عشان كده محتاجين كل واحد يقدر يقدم حاجه لازم يقدمها. طيب ممكن واحد يسالني سؤال. انت شايف ايه بالظبط انت شايف ان ده الزمن بتاعنا ده اللي احنا عايشين فيه ده او الوقت ده بال- بالتحديد هو دوت اوان ظهور المهدي الامانه العلميه لا قول لي يا ده انت شوقتني للمهدي وفي الاخر بتقول لي مش هو ده اوانه ده مش كلامي ده انا بنقل لك كلام العلامه العلامه الشيخ الجليل الفاضل الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة بيقول إيه الشيخ الألباني هقول لك بس بعض الفقرات من إيه من كلامه قال العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة ما أظن أن هذا أوان ظهور المهدي عليه السلام وبعد كم فقرة كده قال إيه قال وظني خد بالك أن المهدي سيكون رجلا فريدا في كل باب فريدا في علمه فريدا في ورعه خد بالك أنا بقرأ لك كلامه فريدا في عبادته فريدا في خلقه وأنه سيظهر وقد تهيأ للعالم الإسلامي وضع صلح فيه أمر الأمة وتمت فيه مرحلة التصفية والتربية هنشرحها دلوقتي ولم يبق إلا ظهور الزعيم المصلح الذي يقود الأمة وهو المهدي فعلى هذا لابد أن يهتم الدعاة والمصلحون بتربية هذا الجيل تربية إيمانية كما ربى النبي أصحابه على النبع الصافي حتى تتهيأ الأمة لاستقبال الزعيم المصلح الذي يقود الأمة بشرع الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام زي العسل كلام من ذهب رحمة الله على الشيخ الإمام الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة يبقى إذا هو بيقول مش هو ده أوان ظهور المهدي الأمة لازم ترجع كلها هل الأمة رجعت كلها؟ لا رجع منها كتير الحمد لله ولسه بيرجعوا ولسه هيرجعوا إن شاء الله الأمة كلها خير والأمة راجعة والأمة في صحوة جميلة ربنا يبارك في الأمة يا رب العالمين فبيقول لما الأمة بقى كلها كده تتربى على النبع الصافي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هتتهيأ لاستقبال المهدي ولا يبقى إلا ظهور الزعيم المصلح اللي هيقود الأمة فيظهر المهدي فيقود الأمة بفضل الله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إيه الواجب علينا كدعاء إن إحنا نهيئ الأمة ونربي الأمة من خلال التصفية والتربية التصفية تصفية الصف الآن بتعرض الدعوة بتعرض الطاعة بتعرض ال- التكاليف على الأمة فمنهم من يقبل ومنهم من يرفض فالمؤمن بيقبل والمنافق بيرفض دي التصفية بي- بي- بيميز المولى عز وجل الخبيث من الطيب خلاص المنافق خلاص هيبقى في فسطاط المنافقين والمؤمن يكون في فسطاط المؤمنين ربنا يجعلنا وإياكم من المؤمنين ثم بعد ذلك تبدأ التربية بقى التربية دي بقى إيه شأن العلماء بقى يربوا يربوا جيل على النبع الصافي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتتهيأ هنا بقى الهم الأمة لاستقبال المهدي هنا بقى يظهر المهدي فيقود الأمة إلى التمكين في هذه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى يقول شيخي وأستاذي وحبيبي وتاج راسي تاج راسي بجد فضيلة الشيخ محمد اسماعيل المقدم بيقول ولئن وقع منا تردد في هل هذا الزمان هو زمان ظهور المهدي أم لا فلا ينبغي أن نتردد في الجزم بأننا سواء كان سواء كان هذا زمان ظهوره أو لا فنحن ملزمون بكافة التكاليف الشرعية واخد بالك بيقول لو احنا سألنا هو ده زمان ظهور المهدي ولا لا فبيقول حتى لو ما كانش ده زمانه او كان ده زمانه يعني في الحالتين فنحن مكلفون بايه بالتكاليف الشرعيه من طاعه الله والجهاد في سبيله وطلب العلم والدعوه الى دينه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الاذى في ذلك كله وغير ذلك من الواجبات فما يتوهمه بعض الكسالى من ان ظهور المهدي سيكون بدايه لعصر الاسترخاء باطل باطل بل النصوص تشير إلى أنه سيكون بداية للفتوح والجهاد والبذل في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل خدت بالك من كلام بيقول سواء ده كان زمن ظهور المهدي أو مش زمنه إحنا مكلفين يا جماعة بإن إحنا نمشي ونجتهد ونبذل كل ما نستطيع لخدمة دين الله ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله في هذا الكون خد بالك معنى الكلام ده فإذا ظهر فخلاص الحمد لله رب طب إيه إنما إنما بعض الناس بيتوهم إن بس الحمد لله إحنا مستنيين ظهور المهدي ليه بقى عليه السلام لما يجي بقى الدنيا هتبقى جميلة بقى ونعيش بقى ونتمتع وننبسط ده بداية ظهور المهدي هي بداية الجهاد والفتوحات وتعبيد الكون كله لله بداية تكاليف عظيمة جدا ان الامة تشيل حمل كبير لكن بعدها مباشرة ينزل, ينزل عيسى عليه السلام ويعيش الناس في سبع سنين من اجمل سنين العمر بفضل الله واحنا شرحناهم في الحلقة الماضية تكملة لكلام الشيخ حفظه الله ان الاسلام ستزول غربته في عهد المهدي ده يقينا بقى ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قال كده حديث رواه مسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء خد بالك قالوا من الغرباء يا رسول الله ده ده في خارج صحيح مسلم بقى في روايات بقى كثيرة عند أحمد والطبراني يعني إيه عشان بس ما اطولش عليكم قال الغرب آه، قالوا فمن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس دي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس دي رواية تانية النزاع من القبائل دي رواية تالتة آه، أناس أناس سوء كثير آه، أو أناس آه، أناس سوء كثير في أناس أو أناس مصلحون في أناس سوء كثير من يع- من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم روايات كثيرة جدا في معنى الغرباء لكن الشاهد في الموضوع حديث الغربة هذا ده من أعظم أحاديث التمكين إن ممكن واحد يسمع الحديث ده ييأس بالعكس بدأ الإسلام غريبا في عهد النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم خد بالك فلما جمع النبي أصحابه على النبعين الصافيين على الكتاب والسنة مكن الله لهذه الأمة في عهد النبي فزالت الغربة خد بالك فزالت الغربة وأصبحت مكة اللي كانت دار كفر أصبحت دار إسلام واضح المعنى طيب ثم يعود الإسلام غريبا حينما ابتعد الناس عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شرع المولى عز وجل فتزول الغربة مرة أخرى إذا عادت الأمة إلى الله عز وجل ويقينا ستعود الأمة قبل المهدي وفي وقت المهدي فهنا تزول الغربة كاملة وتكون الخلافة الإسلامية التي تحدثنا عنها فيما قبل بفضل الله سبحانه وتعالى ثم يعيش المسلمون سبع سنين من أجمل سنوات العمر مع المهدي ومع عيسى عليه السلام ثم بعد ذلك تأتي الريح اللينة فتقبض أرواح المؤمنين ثم تقوم الساعة على شرار الخلق ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين طيب في شبهات بقى عايزين نرد عليها حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا جدا جدا وأنا بحاول أجري عشان أوصل المعلومة ديت علشان نتعايش بقى الحلقة الجاية إن شاء الله مع أكبر وأعظم فتنة في الكون ده كله ألا وهي فتنة المسيح الدجال في شبهات سبع شبهات لناس طلعت بتقول لا المهدي خرافة مفيش حاجة في الدنيا دي اسمها المهدي انتوا بتكذبوا علينا انتوا بتقولوا كلام كله ضرب من الخيال سبع شبهات هنقولهم نرد عليهم رد علمي ونشوف ان فعلا المهدي حقيقة لا خرافة وانه سيظهر كما اخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم المهدي حقيقة لا خرافة نعم طيب ايه الشبهات ديت شبهات عجيبة جدا بس انا عايز اقول لكم الشبهات ديت بعد فاصل قصير تسمحوا لي فاصل قصير كده ونرجع لكم آه م- مدن انت جاهز طيب كتروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
سنعود بمشيئة الله
مفيش حاجة بتستخبى لو السكر استخبى الشوائب اللي فيه ما تدوبش تعكر لونه وتغير طعمه لكن اللي بسكر الأسرة أظبط لون وطعم شايفة الفرق؟ سكر الأسرة على مية بيضة يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007 باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب أصحاب الرسول مجلدين ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح ألف خطأ في العقيدة والعبادة كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في سبع مجلدات فاخرة هاتف رقم 016 255 6152 أو 016 255 6153 مع تحيات مكتبة الصفا سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن مكتبة الصفا
عدنا بحمد الله
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وتعالوا نكمل مع بعض في موضوع في غاية الخطورة سبع شبهات فعلا شبهات خطيرة جدا آه، شبهات يعني ممكن واحد يقول فعلا ما شبهات حقيقة يعني شبهات بجد يعني فعلا ممكن تأثر في أي إنسان سبع شبهات بتقول إن مفيش حاجة اسمها المهدي والمهدي ده خرافة وليس حقيقة ولكن عايزين نقول للكون ده كله لا المهدي حقيقة وليس خرافة الشبهة الأولى بتقول آه، ان التصديق بخروج المهدي ده من القضايا النظريه في الدين يعني مجرد كلام يعني لا يترتب عليها عمل انا يفيدني ايه نعرف ان في مهدي او ما فيش مهدي مش ده كلام نظري هم بيقولوا كده يعني ده الكلام بتاعهم يعني فبنقول لا ان احنا لابد ان نعلم ان الامور العلميه الخبريه التي اخبر بها الوحي يلزم التصديق بها واعتقادها لان ده اصل الدين بمعنى ايه ينفع يا جماعه نكذب النبي ما عايزين نقول كلام يعني كلام علمي ينفع حد يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يا جماعه فان كان النبي قال في مهدي يبقى لازم يكون في مهدي الحاجة التانية ان يا جماعة من ان الايمان بهذه القضايا من مستلزمات الشهادة الشهادة عبارة عن ايه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما دمت انا بقول واشهد ان محمدا رسول الله دي بتقتضي ايه بتقتضي مني ثلاث حاجات اول حاجة طاعة النبي واتباعه تاني حاجة التصديق بكل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم تالت حاجة اجتناب كل ما نهى عنه النبي واضح؟ يبقى من ضمن المقتضيات بتاعة الإيمان بهذه المسألة إن أنا يا جماعة لابد إن أنا أصدق النبي في كل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم الحاجة الثالثة إن من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر وده ركن من أركان العقيدة الستة واخد بالك الإيمان باليوم الآخر إن من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر إن أنا لازم أؤمن بمقدمات اليوم الآخر و- وش- وأشراط الساعة زي مين زي المسيح زي زي ظهور ظهور المهدي فظهور المهدي علامة من علامات الساعة يقول بعض العلماء انها من علامات الساعة الصغرى وبعضهم يقول من علامات الساعة الوسطى تخ- واخد بالك باختلاف الألفاظ و- والمفاهيم لكن في النهاية هو علامة من علامات الساعة فلا بد أن نؤمن بالظهور المهدي ده من الإيمان باليوم الآخر الحاجة الرابعة ان الايمان بخ او التصديق بخروج المهدي ايضا داخل في الايمان بالقدر ربنا قدر ظهور المهدي ليملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يبقى اللي ربنا قدره لازم هيكون اخر حاجه ان الايمان باشراط الساعه من مقتضيات الايمان بالغيب حد فينا شاف المهدي لا طبعا لكن من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب وما دام دوت غيب واللي اخبر عنه هو النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يبقى لازم نصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اول شبهه ان بيقول لك يعني انا هستفيد ايه ان انا اعرف ان في مهدي لا هنستفيد كتير ان دوت بيتحقق من خلاله كلام النبي وصدق كلام النبي ونحن نصدق كلام النبي حتى لو لم يظهر اي احد فنحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم الشبهه الثانيه الحقيقه شبهه خطيره جدا وانا بعتبرها اخطر شبهه موجوده ايه الشبهه الثانيه بيقول له انت عايز تقنعني يعني ان ان المهدي لما يظهر يصلح الارض كلها ويملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا في سبع سنين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع ان يملا الارض قسطا وعدلا في 23 سنه يا راجل قول كلام غير ده بقى معقول المهدي افضل من النبي اقول لك لا طبعا ولا في حد في الدنيا دي كلها احسن من النبي حتى الانبياء والمرسلين نفسهم مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم لكن في رد للشبهه دي اه في رد على الشبهه دي طبعا ازاي هقول لك اربع نقاط في في عجاله سريعه اول حاجه ربنا قال يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال في وصف النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النبي أخبر إن في مهدي ولا لا أخبر يبقى خلاص نصدق دي رقم واحد رقم اتنين إن ربنا يا جماعة سبحانه وتعالى لما يريد أمر بيهيئ ليه أسبابه بيهيئ له أسبابه اديك مثال بسيط عمر بن الخطاب لسه اتكلمنا عنه من شويه اللي, اللي, اللي اللي الناس كانت بتقول والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر الخطاب ربنا يسر له اسباب معينه تخليه يسلم ايه هي الاسباب احنا ذكرناها قبل كده لكن اكبر سبب لاسلام عمر بن الخطاب دعاء النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح ان النبي كان يدعو ويقول اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بعمر بن الخطاب او بعمرو بن هشام فكان احبهما اللي هو عمر بن الخطاب فأسلم فعمر بن الخطاب ملأ الأرض قسطا وعدلا في عشر سنين ونص عشر سنين وست شهور عمر بن الخطاب بيحكم الكون ويملأه قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا وبلاش ده كله عمر بن عبد العزيز اللي ملأ الدنيا كلها عدل وقسط ورحمة ولين ورفق و و- في قد ايه؟ في سنتين وخمس شهور وخمس ايام فمش بعيد ان المهدي عليه السلام يجي ويملأ الارض قسطا وعدلا في سبع سنين ايه الغرابة في ده كله دي نقطة تانية تعالوا نشوف النقطة الثالثة ان المهدي عليه السلام ربنا هو اللي هيهيئه ويعده خد بالك ويصلحه في ليلة ويؤيده بكرامة خارقة وهي الجيش اللي كان طالع من دمشق عشان يقاتله تمام فيخسف بيه فربنا هو اللي هيئه وربنا هو اللي أعده وربنا هو اللي أصلحه في ليلة واحدة طيب ومن المعلوم بقى ودي أجمل حاجة نرد بيها على السؤال ده هتقول لي المهدي يصلح الكون كله في سبع سنين والنبي لم يصلحه في 23 سنة أقول لك لا مش زي ما أنت فاهم النبي لما بعث يا جماعة وف- وركزوا معايا في الحتة المهمة دي حتة من أهم حاجة في الدرس النبي لما بعث كانت الأرض كلها على الكفر واضح حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب حديث البخاري عن حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الش- عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر يبقى كان الكون كله جاهلية وشر وكفر وشرك وعبادة أوثان وزنا وشرب خمور وقطيعة أرحام و... ده كان حال الكون حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أما حال الكون عند ظهور المهدي عليه السلام هيكون الكون ده كله مهيأ للخلافة الإسلامية أو تكون قد قامت الخلافة الإسلامية فيأتي المهدي كقائد يقود الأمة للنصرة لنصرة هذا الدين وللجهاد في سبيل الله ولتبليغ الدعوة ولاستقرار الكون كله على التوحيد واضح فرق كبير بين ان النبي يبعث والكون ده كله كافر وان المهدي لما لما لما يظهر عليه السلام هيظهر والكون ده كله مسلم والخلافه الاسلاميه مقامه او على الاقل ممهده للاقامه واضح وفوق ده كله بقى خد عندك الحته دي ودي اجمل حته ان المهدي من ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاي جهد هيعمله واي حاجه هيعملها في الكون ده كله دي ثمرة اسمع وركز ثمرة من ثمرات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبقى لما المهدي عليه السلام يخلي الكون ده كله على الإيمان والتوحيد في سبع سنين فقط يا جماعة دي ثمرة من ثمرات النبي تبقى في ميزان حسنات النبي كل اللي عمله الخلفاء الراشدين وال وال والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومنهم المهدي عليه السلام كل دوت في ميزان حسنات النبي محمد واضح يا جماعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم يبقى إذا ما فيش حاجة تخليك تستغرب لما تقول النبي 23 سنة ولم ينصلح حال الكون كله اه انصلح حال كتير من أهل الجزيرة حد ما مات النبي وكان معاه حوالي في حجة الوداع وحجة الوداع حوالي أكتر من 20 ألف صحابي لكن الكون كان لسه برضه يعج بالكفر والبعد عن الله لكن عند ظهور المهدية تكون الدنيا كلها أصبحت تحت الخلافة الإسلامية أو مهيئة للخلافة الإسلامية وكل دوت في ثمرة من ثمرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشبهة الثالثة شبهة برضه كبيرة بيقولوا إن الأحاديث اللي رو... اللي- التي رويت عن المهدي كلها أحاديث آحاد واحد رواها عن واحد واحد رواها عن واحد وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمور الاعتقاد هما بيقولوا كده والكلام ده غلط طبعا لا يؤخذ بها في أمور الاعتقاد إزاي خد بالك من حاجة لم يثبت واللي عنده إثبات يقول لم يثبت أبدا إن واحد من الصحابة لما كان يروي حديث للصحابي يقول له أنا سمعت النبي قال كذا لم يثبت أبدا إن الصحابة قالوا لا لا لا لا ده حديث أحاد هات لي مجموعة من الصحابة تثبت ان النبي قال الكلام ده احيانا ممكن صحابي يحب يتاكد من حاجه معينه اه فيرسل لفلان ابو هريره يرسل لعبد الله بن عمر او عبد الله بن عمر يرسل لابي هريره او آه، عبد الله بن عمر يرسل لعائشه رضي الله عنهم جميعا إن- انما انما عشان يقول له لا ده حديث احاد ولا يؤخذ به في الاعتقاد عمرها ما حصلت ابدا بلاش ده كله تغيرت قبله المسلمين وركز معايا يا اخويا حبيبي تغيرت قبله المسلمين من بيت المقدس الى بيت الله الحرام بحديث احاد حديث البخاري ومسلم ان رجل كان بيصلي مع النبي في مسجد قباء وراح عرف ان النبي غير القبله واخد بالك كان النا- بينما الناس عفوا يصلون في مسجد قباء آه، اذ جاء رجل اليهم وهم في مسجد قباء فقال لهم ان رسول الله قد انزل عليه الليله قران وامر ان نستقبل او أو ان تستقبل الكعبه فاستقبلوها فاستداروا وتوجهوا نحو الكعبه ولم يقولوا لا لا لا لا لن نطمئن الى خبرك لانه خبر احد قبله قبلة اللي هي شرط من شروط الصلاة شروط صحة الصلاة ما ينفعش أكون عارف إن القبلة كده وأما أصلي كده الصلاة لا تقبل ولا تصح ورغم ذلك استداروا من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بخبر آحاد بلاش ده كله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش كان بيرسل عدد كبير من الدعاة إلى الأقطار وإلى البلدان ويبلغوهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه فرض عليكم ال- الصلاة والزكاة إلى غير ذلك مش بعت معاذ بن جبل لوحده بعت معاه بعد كده طبعا أبو موسى الأشعري لكن مش بعته إلى أهل اليمن أه بعته لأهل اليمن وبعت أبا عبيدة بن الجراح إلى أهل نجران أه طبعا حصل وبعت دحية الكلبي إلى حاكم بصرة نعم وبعت مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة حد فيهم قال لهم لا لا لا لا، احنا مش هنقبل دعوتكم لان ده خبر احد ما حصلش فدي فرية ظهرت في الآونة الأخيرة ان يقول لك ده حديث احاد ولا يؤخذ به في امور الاعتقاد بل يؤخذ في امور الاعتقاد باحاديث الاحاد ما دام ثقه ايه الدليل على كده خد من القران قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ايه الدليل على كده الدليل من الايه ان ربنا امرنا ان احنا نتبين نتبين اذا كان اللي بينقل لنا الخبر ده انسان فاسق اما لو كان انسان مؤمن فاقبل خبره حتى لو كان خبر احاد يعني لا تسال المؤمن خبرك ده احاد ولا معاك مجموعه واضح المعنى يا جماعه يبقى اذا خبر الاحاد يقبل به في امور الاعتقاد او يؤخذ به في امور الاعتقاد عكس ما قالوا ادي الشبهه الثالثه الحمد لله اتحطمت الشبهه الرابعه ودي برضو من اخطر الشبهات ان بيقولوا اكبر دليل على انه لا وجود للمهدي ان احاديث المهدي لم ترد لا في البخاري ولا في مسلم والله العظيم شبهه جامده صح يا سليمان شبهه كبيره جدا ان ان امور ان امور ال- يعني ان ان خبر المهدي عليه السلام لم يرد لا في البخاري او لم تدو يعني لم ي- لم ياتي في البخاري ولا في ولا في مسلم والحاجة التانية كمان معاها وإن الأحاديث دي كمان بيقول هم بيقولوا بقى قد تسرب إليها كثير من الإسرائيليات نقول طيب تعالوا ناخد الحتة الأولانية النص الأولاني أنتوا بتقولوا إن أحاديث المهدي لم تأتي في البخاري ومسلم آه ماشي معاك لكن هل هل السنة كلها دونت في البخاري ومسلم والجواب لأ دونت السنة في البخاري ومسلم وغيرها من السنن والمسانيد والمعاجم إلى غير ذلك من دواوين من دواوين السنة صح كده؟ يعني بل إن الترمذي نفسه رحمه الله رحمة واسعة كان ينقل أحيانا تصحيح الإمام البخاري لبعض الأحاديث اللي عند الترمذي واضح المعنى؟ هل البخاري رحمه الله رحمة واسعة تعهد بأنه ينقل في كتابه صحيح البخاري كل الأحاديث اللي هو عرفها طب الإمام البخاري يحفظ 200 ألف حديث صحيح و200 ألف حديث ضعيف ورغم ذلك أورد في في الصحيح بتاعه أحاديث ت- ت- حوالي قول 7000 حديث يا سيدي ماشي طيب هو لم يورد كل الأحاديث التي يحفظها انما هو اورد الاحاديث التي يشكل من خلالها يعني ايه اسس الشريعه والاخلاقيات والسلوكيات والى غير ذلك انما هو لم يتعهد بانه يورد كل ما حفظه في كتاب واحد 200 الف حديث اختار منهم حوالي 7000 حديث واوردهم في صحيح البخاري واضح المعنى دي اول نقطه النقطه الثانيه كون ان انتوا بتقولوا ان الاحاديث دي دخلها كثير من الاسرائيليات انا معاك كلام 100% كلام مظبوط طبعا انا ما اقدرش انكر الكلام ده بعض الاحاديث اه دخلت فيها بعض الاسرائيليات لكن بفضل الله ربنا قيد لهذه السنه العظيمه الجهابذه والعلماء والنقاد واهل الحديث الافاضل اللي نقحوا السنه وخرجوا الضعيف من الصحيح وعرفونا ازاي نعرف الحديث الصحيح من غير الصحيح علماء كتار جدا جدا جدا وافاضل وناس من خيره خلق الله سبحانه وتعالى وكان اخر هؤلاء المحدثين شيخنا الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه وتلميذه النجيب شيخنا وحبيبنا وتاج راسنا الشيخ ابو اسحاق الحويني فالشاهد في الموضوع ان عايز اقول ان الحمد لله اه السنه إيه هات هات كتب الشيخ الالباني وهي من اعظم الكتب التي انتفع بها المسلمون في الاونه الاخيره كتبه إيه هات صحيح الجامع وهات السلسله الصحيحه والسلسله الضعيفه وضعيف الجامع ورواء الغليل وكل الكتب ديت اسال الله عز وجل ان يبيض بها وجه الشيخ يوم القيامه وان ينور بها قبره كلنا انتفعنا من كتب الشيخ الالباني وفر علينا جهد كبير انا وانا بالف كتاب او بحضر محاضره او غيره على طول برجع لكتب الشيخ الالباني واشوف الحديث ده صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا غير ده بعرف بسرعه شديده بدل ما لسه انا احقق الحديث وابحث هو وفر علينا الجهد ده كله فبفضل الله ربنا حافظ هذا الدين بهؤلاء ال- ال- العلماء الافاضل تقول لي بس معلش بقى عشان كلام برضه يبقى مظبوط لا ربنا لم يتعهد بحفظ السنه ربنا تعهد بحفظ القرآن وبس اوعى تجادلني لا هجادلك هجادلك لأن عندي دليل على إن ربنا سبحانه وتعالى تعهد بحفظ القرآن والسنة قول لي لا لا لا الآية بتقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هقول لك ماشي أنا معاك الذكر هنا قرآن وسنة قرآن وسنة آه قرآن وسنة ايه الدليل على كده برضو بالقران والله العظيم هجيب لك دليل من القران عشان لو قلت لك حديث هتقول لي حديث ضعيف من القران قال جل وعلا في سوره النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر اللي هو إيه؟ اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن ربنا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم السنة عشان يفسر ويوضح بها القرآن فالإشكال يكون دائما في المجمل المجمل في إشكال مش فاهم وأقيموا الصلاة إزاي ما مش عارف إنما تأتي السنة فتفصل وتوضح واضح يبقى ربنا سبحانه وتعالى تعهد لنا بحفظ القرآن وحفظ وحفظ السنة يبقى لما تقول لي أحاديث المهدي ليست في البخاري ومسلم أقول لك لم يتعهد البخاري ومسلم بأن هم يوردوا كل الأحاديث اللي موجودة في السنة خد بالك بل حفظوا الكثير وأوردوا بعضها في كتاب آه، صحيح ال- صحيح صحيح مسلم أو صحيح البخاري شبهة الخمسة في عجالة السريعة فاضل لنا ثلاث شبهات الاعتقاد هم بيقولوا بقى ده هم اللي بيقولوا انا بقول قولهم وبنرد عليهم بيقولوا يا جماعة الاعتقاد في خروج المهدي خرافة تسربت إلى أهل السنة بسبب المؤانسة والمجالسة والاختلاط بالشيعة قالوا يعني موضوع الاعتقاد بأن في المهدي هيظهر ده يا جماعة ده مش مش موجود أصلا في السنة ده الكلام ده بسبب المخالطة بالشيعة هم الشيعة اللي طلعوا الإشاعة دي نقول طبعا لا ليه خد بالك لأن أحاديث المهدي عليه السلام مدونة في كتب السنة بأسانيد تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أحاديث الشيعة فتنتهي لا تنتهي إلى رسول الله ولكن تنتهي إلى أئمتهم المعصومين في زعمهم تخيل إن الشيعة بيعتقدوا إن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هوش معصوم وإن الأئمة بتاعتهم معصومين شوف الضلال وصل لحد إيه إن بيقول لك النبي مش معصوم إنما الإمام بتاعي معصوم يا سلام يعني الإمام بتاعه في نظره أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اذا ادي اول اختلاف ما تقوليش بقى ان الكلام ده بقى واخدينه من الشيعه ومن- لا لا لا لا ده فرق كبير جدا جدا بين منهجنا كاهل السنه وبين منهج الشيعه هم احنا احاديثنا بتنتهي بسندها الى الرسول صلى الله عليه وسلم هم احاديثهم بتنتهي الى الائمه المعصومين بتوعهم الحاجه الثانيه ان المهدي بتاعنا غير المهدي بتاعهم المهدي بتاعنا احنا هو محمد بن عبد الله من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسل الحسن بن علي ومن نسل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم واخد بالك هم المهدي بتاعهم محمد بن الحسن العسكري اللي هو موجود لحد الآن ده في زعمهم يعني في سرداب ساموراء وليل ونهار بقى لهم 500 سنة كل يوم يقف عند السرداب يقول له اخرج يا إمام اخرج يا إمام ويفضلوا كده لحد ما صوتهم يتنبح وبعدين يمشوا ويست... وتاني يوم يروحوا للإمام ولسه وبعدين بيقولوا دخل السرداب وعنده خمس سنين تخيل خمس سنين دلوقتي عدى عليهم حوالي 500 سنة يعني لحد الآن لسه م- الإمام بتاعهم يعني ما استواش فلسه ما ما طلعش لحد دلوقتي ولا هيطلع يعني واخد بالك كل يوم مستنيهم فاحنا المهدي بتاعنا غير المهدي بتاعهم يبقى إذا أحاديثنا تنتهي بسندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثهم تنتهي بسندها إلى الأئمة المعصومين في زعمهم المهدي بتاعنا هو محمد بن عبد الله والمهدي بتاعهم هو محمد ابن حسن ابن الحسن العسكري دي نقطة النقطة الثانية ان ما ينفعش ان احنا نترك الحق بسبب الباطل يعني اديك مثال بسيط لو ان واحد قلت له تعالى صلي يقول لك اصلي ليه ده انا اعرف ناس بتصلي وبيسرقوا هل معنى ان ناس بتصلي وبتسرق ان انا اترك الحق واترك الصلاه واترك الفريضه والركن ده علشان في ناس بتسرق طبعا لا طب تعالى صلي انت وما تسرقش واضح المعنى تعالى صلي انت وما تسرقش خليك قدوه حلوه للمسلمين هتيجي تقول لواحده تعالي تحجب تقول لا لا لا لا ده انا شفت بنات محجبات مش كويسين خالص بالمره وبيمشوا مع شباب وبيعملوا وبيسووا وبيسرقوا وبي... اقول لها طب تعالي انت التزمي بالحجاب وخليكي صوره حلوه للمحجبات وما تعمليش اللي هم بيعملوه طبعا دي كلام يعني انا بس بج- بقول يعني ايه بقول لو حتى حد قال كده طبعا الكلام ده غير صحيح إن اخواتنا المحجبات اخوات فاضلات بفضل الله سبحانه وتعالى لكن حتى لو اتوجد ما بينهم واحده ولا اتنين وحشين ده مش معناه ان احنا نعمم المساله ونقول مش هلبس حجاب عشان ما تشبهش بدول لا ما ينفعش يتقال الكلام ده كذلك حتى في امور الدنيا لو طبيب اخطا وعمل عملية المريض ونسي في بطنه فردة الشراب الشمال هل معنى كده ان انا الغي الطب كله عشان الدكتور نسي ال- السكينة ولا المقص ولا الشراب ولا بتاع في بطن المريض لا طبعا هل معنى ان مدرس اخطأ ان انا الغي التدريس طبعا لا كلام ما ينفعش يبقى هل معنى ان ان ان الشيعه في زعمهم ان المهدي بتاعهم ده محمد بن الحسن العسكري اللي هيطلع من سرداب ساموراء وان الاسانيد بتاعتهم بتنتهي الى الائمه المعصومين هل معنى كده ان احنا نترك الحديث عن المهدي عليه السلام عشان خاطر هذا الباطل فهذا لا يكون طيب الحاجه ال- ال- المهمه جدا ان ان هم بيقولوا ان الكلام ده كله جاي من الشيعه لا لا لا احنا مالناش دعوه بالشيعه بقى ما احنا قلنا الفرق بين المهدي بتاعنا والمهدي بتاعهم احنا عايزين نقول ان دي احاديث ثابته وارده وقد تواترت تواترا معنويا كما ذكرنا في الحلقه الماضيه الشبهه السادسه بيقولوا يا جماعه بصراحه الاعتقاد في ان المهدي هيظهر يا جماعه ده عمل لنا مشاكل كبيره كل يوم طالع لنا واحد يقول انا المهدي ما نقفل الباب ده وبلاش لا تقول لي لا مهدي ولا غير مهدي واخد بالك ونخلص الموضوع بقى ومش عايزين مشاكل نقول لا طبعا ان احنا لازم نصدق ان في مهدي لان النبي اخبر بكده وان اهل السنه والجماعه يعتقدون ان المهدي هيقيم القسط والعدل ويرفع الجور والظلم بفضل الله سبحانه وتعالى انما المشاكل كلها بتيجي منين من الدجالين اللي هم بيدعوا ويزعموا ان هو المهدي واضح كده وان المفاسد والمضار مش بتترتب على ان احنا نقول في مهدي لا المفاسد بتترتب والمشاكل بتترتب على ان احنا نكذب بكلام النبي قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم طيب نسالهم برضو سؤال هل احنا لو انكرنا ان في مهدي هل هو دوت اللي هيمنع ظهور الفتن والمشاكل وال- والمصائب التي تحدث للمسلمين طبعا لا بالعكس ده عد ده انكار ظهور المهدي هو ده اللي هيعمل مشاكل كبيره جدا اديك مثال بسيط انت بتقول نقفل على الموضوع وبلاش نقول في مهدي عشان في ناس كتير هتطلع تقول في مهدي يبقى معنى كده ان احنا كمان بالمره نقول ما فيش نبي لان كل واحد يطلع يقول انا نبي قول لي لا لا لا ما فيش مقارنه اقول لك لا في مقارنه ايه الدليل على كده قال جل وعلا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين جميل والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي والحديث لسه قايلينه لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب يبقى ما فيش نبي ورغم ده كله ظهر ناس قالوا احنا انبياء زي مين وسيلمة الكذاب والاسود العنسي وطليحه الاسديه وسجاح والمختار بن ابي عبيد كل دولت قالوا احنا انبياء بل في العصر الحديث ذكرت لكم قبل كده ان احد مشايخنا بيقول كان ماشي في امام احد الاقسام في في احد المحافظات لقى حراسه مشدده على واحد فبيسال امين الشرطه مين دوت قال له ده واحد مجنون بيقولوا ان هو اله قالوا مين اللي وراه قال له ده الرسول اللي ارسله يعني طلع اله ورسول كمان واخد بالك يعني الموضوع مظبطينه فسبحان الله فاذا المساله مش مساله بقى ان احنا نقول في مهدي ولا ما فيش مهدي يعني معنى ان احنا لو قلنا ان ما فيش مهدي احنا كده بنقفل باب فتنه بالعكس بنفتح باب فتنه لان احنا لو قلنا ان ما فيش مهدي هنقول كمان ما فيش نبي ما دي مصيبه واضح المعنى يبقى اذا لما يقولوا يا جماعه قفلوا على الموضوع بقى وبلاش نقول المهدي لان كل شويه يطلع واحد يقول انا المهدي نقول مش هو ده الحل الحل ان احنا نصدق كلام النبي ونعرف ان كلام النبي صدق وان في مهدي هيظهر واسمه محمد بن عبد الله ويظهر من جهة المشرق وهيبايع له بين الركن والمقام والمقام وإن الجيش اللي هيقصده هيقسم بيه وإن مواصفاته كذا وكذا وكذا وإنه هي ربنا هينشر الع- العدل في عهده والقسط كما ملئت الأرض ظلما وجورا وإن هو هيصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام وإن هيعيشوا أجمل سبع سنين البشرية كلها في عهد المهدي وعهد عيسى عليهما السلام هو ده اللي لازم نقوله وان احنا لازم نمهد الارض من الان لظهور المهدي وان احنا ننصر المهدي لو ظهر في عهدنا ونكون سبب التمكين لهذه الامه. الشبهه السابعه والاخيره ان هم بقى لما عجزوا بقى عن إيه انكار صحه الاحاديث احاديث صحيحه لما عجزوا عن انكار صحه الاحاديث التي وردت بشان المهدي قالوا بس خلاص بجد يعني احنا خلاص تيقنا ان فعلا الاحاديث صحيحه في اثبات المهدي. لكن عايزين نقول حاجه بدل ما نقول ان المهدي دوت شخص عشان ما يحصلش مشاكل نقول ان المهدي ده مثلا رمز للخير والجمال والصلاح والتقوى وحاجات حلوه كده يعني المهدي ده حاجه جميله حاجه كده هلاميه خياليه معنى جميل نقول ده انتوا كده هتكبروا المشكله ده اذا كان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم حدد المهدي وقال اسمه محمد بن عبد الله وأنه أجل الجبهة وأقنى الأنف وحدد ما- هيطلع منين وهيطلع من جهة المشرق ويبايع له بين الركن والمقام وإن الجيش اللي هيقصده هيخسف فيه وإنه من أهل بيت رسول الله وأنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا وقال كل المواصفات التي وردت في شأن المهدي ورغم ذلك طلع مخابيل كتير قوي كل واحد فيهم بيقول أنا المهدي فتخيل بقى لو وسعنا الدايرة وقلنا المهدي ده ما هو الشخص مش بني آدم معين لا ده معنى جميل معنى للخير والصلاح والجمال هتلاقي كل واحد قاعد كده في بيته الغزالة لعبت في دماغه وصلى ركعتين كده وحس بنشوة الإيمان يقول لك يا سلام طب ما أكون المهدي فاهم ازاي؟ ده يمكن تلاقيني أنا نفسي جاي لك الحلقة اللي جاية أقول لك أنا المهدي مدني بيقول لي مش هطلعك يعني الشاهد في الموضوع ان احنا لو فتحنا الموضوع كده على البحر بالمنظر ده ان المهدي من- رمز للخير والجمال والصلاح هتلاقي 100 مليار طالع لك بيقول لك انا المهدي يبقى الاصل ان احنا لا ننكر حديث المهدي ولا ننكر ظهور المهدي عليه السلام بل نقول يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه المهدي هيظهر وسيملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وانه سيظهر من جهه المشرق وانه سيبايع له بين الركن والمقام وانه سيملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وان ربنا هيخسف بالجيش الذي يقصد المهدي واخد بالك وانه سيصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام وانه هيعيش في عهده اجمل سبع سنين في الكون ده كله وان الدنيا في عهده هتبقى اجمل ايام العمر كله هو ده المهدي اخر حاجه بقى نقولها بسرعه كده قبل ما نخلص حلقه النهارده اللي جري بسرعه معاكم بعض المنكرين لأحاديث المهدي أنكروا بسبب حديث قالوا لا بص بقى كل الكلام اللي بتقوله ده كلام حلو وجميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه بس في حديث بقى ورد عند ابن ماجه والحاكم عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خد بالك ركز في الحديث لا يزداد الامر الا شده ولا الدنيا الا ادبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا المهدي عفوا ولا المهدي إلا عيسى بن مريم ده كلام يخوف صح كده حديث يخوف تعيده تاني لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا المهدي إلا عيسى بن مريم اهو حديث بيقول ان المهدي هو عيسى ابن مريم واخد بالك هم بيقولوا كده يقولوا اهو المهدي حديث اهو يبقى ما فيش مهدي يبقى انتوا كنتوا بتضحكوا علينا نقول عندنا رد ايه الرد ان الحديث دوت اصلا حديث لا يصح واضح هو حديث قوي كلام قوي جدا بس حديث لا يصح ايه الدليل على كده خد بالك حديث ضعيف لان مدار الحديث على محمد ابن خالد الجندي وهو كما قال علماء الجرح والتعديل مجهول ومنكر الحديث قال الإمام الذهبي حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم خبر منكر أخرجه ابن ماجه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة هذا الحديث ضعيف كده المسألة وضحت يبقى احنا لابد يكون لنا موقف الحمد لله ربنا بارك في الوقت والله خشيت ان الو- ان خشيت ان الوقت والله العظيم يعدي النهارده من قبل ما الحق اقول لكم موضوع المهدي كاملا والله بقيت خايف جدا لان عايز اخلص موضوع المهدي النهارده ونستقبل بقى المره الجايه اكبر فتنه اكبر فتنه عايزكم بقى فعلا تنتظروني الاثنين اللي جاي بجد في اكبر فتنه على وجه الارض فتنه المسيح الدجال يا الله فتنه كبيره كبيره كبيره واوعوا تنسوا تجددوا البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحده تلبس حجابها عشان نجدد البيعه مع رسول الله وعشان نمهد الارض لاستقبال المهدي عليه السلام كل واحد ما بيصليش يصلي واللي عنده مظلمة يردها واللي واكل فلوس الناس يرد فلوس الناس أرجوكم بالله عليكم واللي يعني يعني بي- بيعق أم وأبوه يبر أم وأبوه المهدي سيظهر إمتى بالظبط الله أعلم البشاير ابتدت تظهر آه لكن هل هو هيظهر في الأيام ديت؟ لأ هو الدنيا ابتدت تتمهد وتتظبط عشان استقبال المهدي عليه السلام انا وانت هنكون سبب اه يقينا ان شاء الله لو اجتهدنا هنكون سبب في تمهيد الارض لاستقبال المهدي ويا ريت يا ريت يا اخويا وحبيبي ويا ريت يا والدي ويا ريت يا امي ويا ريت يا اختي ويا ريت يا بنتي ويا ابني ويا ريت كلنا ويا ريت يا اخويا كلنا نكون سبب ونكون نواة ونكون لبنة في جدار الإسلام ونكون كلنا سبب لتمهيد الأرض لظهور المهدي عشان الدنيا كلها تعيش في أمان وتعيش في سعادة وتعيش في سرور ح- حتى يأتي المهدي عليه السلام فيملأ الأرض يملأ الأرض كلها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا محتاجين إن احنا نقول هو ده دورنا وده موقفنا وده دورنا في خدمة المهدي عليه السلام يبقى أول حاجة إن أنا وأنت نكون في فسطاط المؤمنين مش في فسطاط المنافقين ووالله الذي لا إله غيره واسمع مني الكلمة واحفظها والله في الفترة القادمة ديت فترة الفتن الكبيرة ديت بتاعت علامات الساعة وعلامات الساعة الكبرى وإلى غيرها لن يثبت إلا أهل الإيمان محتاجين إن احنا نتحصن بالعقيدة وبالإيمان وبالفهم الصحيح للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة محتاجين نرجع مرة تانية للنبعين الصافيين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن احنا نتبع العلماء الصالحين العاملين بعلمهم بفضل الله سبحانه وتعالى علشان نثبت امام الفتن اللي جايه الكبيره الضخام اللي جايه دي احداث كبيره جدا هتمر بها الامه في الفتره القادمه لكن محتاجين ان احنا نتهيأ ونتثبت وان احنا يعني قلوبنا تثبت بفضل الله سبحانه وتعالى عايزين نكون سبب في خدمة المهدي أول حاجة نكون في فسطاط المؤمنين تاني حاجة إن إحنا وعد أمام الله سبحانه وتعالى إن إحنا ننصر المهدي ونكون سبب للتمكين أو لظهور المهدي وللخلافة الإسلامية التي تكون في عهد المهدي فاضل لنا ثلاث دقائق ندعي فيهم بسرعة كده يعني إن داع فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا بذرة في التمكين للأمة الإسلامية فرج هم إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب فك الحصار عن أهل غزة يا رب فك الحصار عن أهل غزة يا رب فك الحصار عن أهل غزة يا رب استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة من النار استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب ألف بين قلوب المسلمين ألف بين قلوب المسلمين رد المسلمين إليك مردا جميلا رد المسلمين إليك مردا جميلا بلغنا عهد المهدي وعيسى عليهما السلام اجعلنا بذرة للتمكين للإسلام والمسلمين استعملنا يا رب العالمين استعملنا ولا تستبدلنا استعملنا يا رب العالمين لخدمة دينك ولخدمة سنة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين الله- يا رب العالمين مكن لأمة الإسلام مكن لأمة الإسلام مكن لشرعك أن يسود برحمتك يا رب العالمين اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بالله عليكم اوعى تنسوا تجددوا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسري